حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رأسي أنتظرك حسب وعدك
أبي أنت أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رأسي أنتظرك حسب وعدك لنهتف وأصرخ أهلل بك سيدي أعلن فيك نصرتي أنت ملجئي أهتف وأصرخ أهلل بك سيدي أعلن فيك نصرتي أنت ملجئي وأغني من مثلك أغني من مثلك من مثلك وأغني من مثلك أغني من مثلك وأغني من مثلك أغني من مثلك
أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة
لا لا تنكر تنكر نفسك رافع رأسي أنتظرك حسب وعدك دوننا حدود جمالك يغطي كل ذنوب فإنك عظيم دوننا حدود لا تقف أمامك على السدود علوت وحدك لك كل السجود لا تقفوا لا تقفوا أمامك على السدود علوت وحدك لك كل السجود مجدا لك عزا لك يعلو اسمك فوق السماء مجدا لك عزا لك يعلو اسمك فوق السماء نعلن يا رب انه ليس مثلك اله ليس مثلك اله لا تقف امامك اعلى السدود لا يقف امامك بحر لا يقف امامك سور لا يقف أمام شعبك جلياط لا يقف أمامك موت لا يقف أمامك ضعف ناس بتخترعه لا يقف أمامك لا يقف أمامك موت طفل إليه يروح له ويسأل أمه فين فين الطفل هاتي الطفل لا يقف أمامك عوز بشر لا يقف أمامك تشبع وأبو وفره لا يقف أمامك فشل رجالك في إن هم يمشوا وراك لا تيأس لا يقف أمامك جيش بألوف طالع على شعبك في ليلة تقتل 185 ألف بني آدم ويرجع الملك بطوله ولاده يقتلوه وهو بيعبد آلهته لا يقف أمامك لا يقف أمامك عجز ابراهيم ان هو يخلف لا يقف امامك عجزه لا يقف امامك سنه هو وساره لا يقف امامك لجلجه موسى لا يقف امامك رب علوت جدا ليس مثلك إله أنت هو هو نفس الإله في حياتنا حي موجود بنعلن اسمك ده في حياتنا يا رب مش بنستخف بوجودك في حياتنا
ليه منه روح وانت الليلة وعندك وحدك كلام الحياة لما بنجيلك لمسنا روحك يشفي ويحرر أسر الخطاة ليه منه روح وانت الإله وعندك وحدك كلام الحياة لما بنجيلك يلمسنا روحك يشفي ويحرر أسر خطاه بعيون الحب تشوف الدموع في عيون الناس تتحنن عليهم وتمد ايدك تمحي الانين تمنح سلام وتصير رهيب بعيون الحب تشوف الدموع في عيون الناس تتحنن عليهم وتمد ايدك تمحي الانين تمنح سلام وتصير رهيب وعند القبر شفنا حيارة تؤمر فيخرج من الموت حياة وفي ليل الحزن تشرق بنورك يفرح نفوسنا برب الحياة وعند القبر شفنا حيارة تؤمر فيخرج من الموت حياة في ليل الحزن تشرق بنورك تفرح نفوسنا برب الحياة بعيون الحب تشوف الدموع في عيون الناس تتحنن عليهم وتمد ايدك تمحي الأنين تمنح سلام وتصير رهيب في عيون الحب تشوف الدموع في عيون الناس تتحنن عليهم وتمد ايدك تمحي الأنين تمنح سلام وتصير رهيب ورغم الزحمة عينيك بتلمح قلوب عطشانة للعيشة معاك تيجي بحضورك يستر ماضينا وندوق حلاوة العشرة وياك ورغم الزحمة عينك بتلمح قلوب عطشانة للعيشة معاك تيجي بحضورك يستر ماضينا تفرح نفوسنا برب الحياة بعيون الحب تشوف الدموع في عيون الناس تتحنن عليهم وتمد ايدك تمحي الانين تمنح سلام وتصير
مد ايدك تمحي الامين تمنح سلام وتصير تصير عميق وتصير عين
ورغم الزحمة عينك بتلمح قلوب عطشانة للعيشة معاك تيجي بحضورك استر ماضينا وندوق حلاوة العشرة وياك ورغم الزحمة عينك بتلمح قلوب عطشانة للعيشة معاك تيجي بحضورك يستر ماضينا وندوق حلاوة العشرة وياك وندوق حلاوة العشرة وياك وندوق حلاوة العشرة وياك الرب حنان ورحيم الرب
والرب طويل طويل الروح الرب كثير الرحمة الرب صالح للكل الرب حنان ورحيم الرب طويل الروح الرب
كثير الرحمة
الرب صالح للكل أنت صالح للكل
يسوع أنت صالح
صالح للكل أنت صالح للكل ومراحب على كل أعمالك أنت صالح للكل أنت صالح للكل صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أتقياؤك يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك ينطقون بجبروتك يتكلمون ينطقون بجبروتك يتكلمون ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور يسوع صالح للكل للكل ومراحم على كل عمل ومراحم على كل عمل حنان ورحيم الرب طويل الروح الرب كثير الرحمة الرب صالح للكل الرب حنان ورحيم الرب طويل الروح الرب كثير الرحمة الرب صالح للكل
وتحس بيا تسمع كلامي اللي ما بقوله وتحبني
تشفق عليا
وأصغر نور فيا ما بتطفيهوش بتفهمني
وتحس بيا
تسمع كلامي اللي ما بقولوش وتحبني تشفى عليا وأصغر نور فيا ما بتطفيهوش أنا ليا مين يا يسوع غير قلبك اللي حبني بتضمني وبيهمك أصغر حاجة بتهمني أنا ليا مين يا يسوع غير قلبك اللي حبني بتضمني وبيهمك أصغر حاجة بتهمني أصحابي ناموا بالليل وعينيك عليا سهرانة وحتى لو كان ليلي طويل ببعت أغاني فرحانة أصحابي ناموا بالليل وعينيك عليا سهرانة وحتى لو كان ليلي طويل ببعت أغاني
ضعيف انت صندوق شعر الرصيد انت عدو الطريق اللي انا مش قده انت تمسك ايدي فيه لو مفيش حاجة في ايديا انت ربي وثنيا في ضعفي تشفق عليا واحتياجي انت غني الضعيف انت صندوق شعري راسي انت عدو والطريق اللي انا مش قده انت تمسك ايدي فيه لو مفيش حاجة في ايديا انت ربي وفديا وفي ضعفي تشفق عليا واحتياجي انت مليء بتفهمني وتحس بيا بتحس بيا تسمع كلامي اللي ما بقولهوش وتحبني تشفى عليا أصغر نور فيا ما بتطفيهوش بتفهمني وتحس بيا
تسمع كلامي اللي ما ما بقولهوش وتحبني تشفق عليا وأصغر نور فيا ما بتطفيهوش الضعيف انت سدو شعر راسي انت عدو والطريق اللي انا مش قده انت تمسك ايدي فيه لو مفيش حاجة في ايديا انت ربي وفدية
انت تمسك ايدي فيه لو مفيش حاجة في ايديا انت ربي وفديا وفي ضعفي تشفى عليا واحتياج انت مالي
يا رب جايين ومحتاجين نكون الناس يا رب اللي تستخدمها في العالم وتستخدمها مع الآخرين لحد إمتى يا رب هنفضل واقفين في أماكننا هنفضل مقفولين على أنفسنا لحد إمتى يا رب هنفضل محبوسين في دوايرنا الضيقة واحتياجاتنا يا رب وتغيير نفسنا و- وضعفاتنا و- ودواير عمالين نلف وبندور فيها هي هي امتى يا رب هنخرج للناس وامتى يا رب هنتقابل مع الاخرين وامتى يا رب هنغير الناس وامتى يا رب هتستخدمنا يا رب مع الاخرين امتى يا رب هتستخدمنا نخبط على بيوت وندخل البيوت التعبانه والخربانه امتى يا رب هتستخدمنا مع نفوس علشان تشفى وعلشان تتحرر امتى يا رب هنحملك ونروح بيك للناس امتى يا رب هنكون هتكون انت فينا ونروح بيك يا رب للعالم التعبان اللي جالس في الظلمه لسه امتى يا رب هنلف بيك في طرق وفي شوارع مليانه ظلمه ومحبوسه جوه قبضه العدو
وسط همي بنطرح قدام صليبك عارف اني مش هكون الا حبيبك وسط همي بنطرح قدام صليبك عارف اني مش هكون الا حبيبك واجي وانا كل خجل امسك في طوبك شايف عيون مكتفة شايف طريقك وسط الظلام لقيت ايديك تمسح دموعي وتشفي كل الإنكار وسط الظلام لقيت إيديك تتمد لي تمسح دموعي وتشفي كل اللي جرى وأنا كنت فاكر لسه وقت وتنجلي ظلمة حياتي وأشوف
في ايدي وخدني من ضعف الدقيق ارحمني واسمع لي اهات نفسي وشيل خدني معاك في طريق وكمل للمسيح أنا عارف إن بنعمتك هكون أنا مكانك امسك في إيدي وخدني من ضعف الدقيق ارحمني واسمعني أهان نفسي وشيل خدني معاك في طريق وكمل أنا عارف إن نعمتك هكون أمين عند الصليب مليا بحبك وشوقك وألف إيد تحنيني عايزاني أسيبك عند الصليب مالية غير حبك وشوقك وألف إيد تحميني عايزاني أسيبك وأجي وأنا مليان رجاء إني حبيبك والمع حياتي وصرتي واسمي منقوش في ايدك امسك في ايدي وخدني من ضعف الدقيق ارحمني واسمع لي اهان نفسي وشيل خدني معاك في طريق وكمل للمسيح عارف ان من نعمتك هكون امين يا صعب احبك انت اغلى ما في الوجود اذبح ما شئت وامرك انت اللي ادينا نعمه يا رب ادينا نعمه يا صعب احبك انت اغلى ما في الوجود واذبح ما شئت وامرك انت اللي يسوع وانا واثق اني في عينيك ماليش عيوب عشان حبك ابتلع كل العيوب امسك في ايدي وخدني من ضعف الدقيق ارحمني واسمع لي اه نفسي وشيل خدني معاك في طريق وكمل للمسيح عارف ان النعمة
وقت لما تكون صعب حكب عن عيني سما والقى نفسي في التراب من حقايب وكلمات وقت لما تكون صعب حكى عن عيني السبا والقى نفسي في التراب من حقايق مؤلمات انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد السلام انت يا حسن البنين يا يسوع اقوى من الخوف الظلام انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد السلام انت يا حسن البديع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام اقوى بالخوف والظلام
أقوى من الخوف والظلام وقت لما تكون جبالي واقفة ضدي مستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حمل تقيل وقت لما تكون جبالي واقفة ضدي مستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حمل التقيل انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال انت يا حسن المجيد يا يسوع كلمتك فوق المحال انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال انت يا حسن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال كلمتك فوق المحال
فوق المحال وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والامل وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل
لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل أنت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي يصعب على الجميع يا يسوع يبقى عندك مستطاع أنت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي صعب يبقى عندك مستطاع
يبقى عندك مستطاع يبقى عندك مستطاع يسوع يا رب بنختار يا رب قدام يا رب كل الظروف اللي كنا بنقدمها يا رب يا رب بنختار يا رب في وسط الفشل وفي وسط الضعف يا رب وفي وسط السهل اللي بيصعب وفي وسط الوعود يا رب اللي وعود الناس يا رب اللي مش بتكمل وفي وسط خبطات يا رب كتير وسط العالم وسط فشلي من نفسي وسط يا رب حيرتي وسط الجبال يا رب الوقف ضدي مستحيل يا رب بنختار اننا النهارده نعلن انك وحدك تستطيع بنعلن انه الذي فينا اعظم من الذي في العالم يا رب احنا مش بنغني اغنيتنا الفاشله ولا مع ولا اغنيه انكسارنا يا رب لكن يا رب حقيقي محتاجين نعلن قدام نفسنا قدام الكون كله ان في وقت ما احنا بنفشل انت بتنجح وقت يا رب ما احنا بنتعب انت مش مش بتتعب ولا حتى مننا وقت يا رب ما بنكون يا رب فاقدين الامل زي ما كنا بنرنم انت فتيله مدخنه لا تطفئ قصبة مردودة لا تقصف أشكرك لأنك لسه عندك أمل في كل حد موجود هنا وزي رب كنا بنصلي دلوقتي وماما بتصلي يا رب إنه حقيقي أنت عايز تستخدمنا أنت يا رب عايز تصنع مننا جبابرة أنت لسه يا رب شايف فينا جبابره مش عشان احنا جبابرة لكن عشان انت تصنع مننا جبابرة عشان انت يا رب تصنع من موسى جبار بعصايته لكن بيتعكز عليها و- و- ويا رب بيرعى بيها الغنم انت تقدر تصنع يا رب من ابراهيم جبار وهو مش مصدق في ولا حاجة انت تقدر تصنع منه جبار في الايمان جبار في الإيمان رب زي ما كنا بن... بنصلي في أول الاجتماع رب أنت ما قدرتش تعمل حاجة بسبب عدم إيمانهم وإحنا النهاردة قدامك بروحك يا رب اسكب فينا يا رب إيمان اسكب فينا يا رب اسكب فينا يا رب إيمان نصدق فيك نمشي وراك نتعلق بيك نثبت عينينا عليك في وسط ما الشعب كان مش عارف يعمل ايه قال كده يا رب نحوك أعيننا يا من تستطيع ولا يعثر عليك أمر يا اللي لسه عندك تشكيل وتغيير وتجميل لإنائك يا رب اللي انت اخترت تعيش فيه اللي انت اخترته إناء قوته مش فيه لكن في إله قدير إناء يا رب عندك استعداد تشكله وتكمل تتشكله حتى وهو بيهرب من التشكيل حتى وهو بيتوجع من التشكيل في وسط ما انت حتى بتشكل انت حاسس بينا يا رب ليك المجد لانك حنان ليك المجد لانك مليان حب يا رب يا رب اشكرك أشكرك. تحت الصليب بركع عندك وتأمل في جراحاتك أنا بجيلك بجروحي
واعرف ان شفائي فيك حتى لو كان الرأس ثقيل حتى لو كان الكل مريض إيماني فيك أنت يا معين كل مساء تختفر وجرحي في القلب اتحفر حتى لو كان بقاله سنين إيماني فيك أنت يا معين بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت برفع المجد الإسلام في صليبك والشفاء والتحرير والتبرير والسلام وفرح وعزاء وارفع المجد الإسلام في صليبك والشفاء والتحرير والتبرير قوة سلام وفرح وعزاء بجلدتك شوف فيه بجلدتك شوف فيه بجلدتك